بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين من سفر أشعياء النبي الإصحاح 13 وحي من جهة بابل رآه إشعياء ابن أموس أقيموا راية على جبل أقرع ارفعوا صوتا إليهم أشيروا باليد ليدخلوا أبواب العتاه أنا أوصيت مقدسية ودعوت أبطالي لأجل غضبي مفتخر عظمتي صوت جمهور على الجبال شبه قوم كثير صوت ضجيج ممالك أمم مجتمعة رب الجنود يعرض جيش الحرب يأتون من أرض بعيدة من أقصى السماوات الرب وأدوات سخطه ليخرب كل الأرض والولوا لأن يوم الرب قريب قادم كخراب من القادر على كل شيء لذلك ترتخي كل الأيادي ويذوب كل قلب إنسان فيرتاعون تأخذهم أوجاع ومخاض يتلوون كوالدة يبهتون بعضهم إلى بعض وجوههم وجوه لهيب مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس في دراستنا لسفر أشعية كنا ختمنا الجزء الأول من سفر أشعية اللي هو واخد من الإصحاح واحد لغاية الإصحاح 12 وشفنا في القسم الأول من السفر إزاي أشعية كشف الخطايا بتاعت شعب إسرائيل وفي الوقت نفسه كشف عمل نعمة ربنا الغني مع شعبه والعطية اللي ربنا اداها لشعبه قال ها عذراء تحبل علاج الخطية بتاعت البشرية قال ان احنا نعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه النعمة الإلهية اللي ربنا وهبها للبشرية قال أيضا يحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم عطية الروح القدس للإنسان فقدام العطية الإلهية ديت يا أحبائي ما كانش أمام النفس البشرية غير إنها ترنم لربنا ترنيمة المفديين زي ما سميناها اللي هو الإصحاح ال 12 تقول في ذلك اليوم أحمدك يا رب لأنه إذ غضبت علي ارتد غضبك فعزيتني قدام العطية الإلهية ديت ما كانتش النفس تملو غير إنها تشكر ربنا على العطية بتاعته وده كان ختام القسم الأول في سفر أشعياء القسم الثاني من السفر واخد من الإصحاح 13 لغاية الإصحاح 35 والجزء دوت عبارة عن ويلات أشعيا النبي بيقولها عن الشعوب اللي ضايقت شعب إسرائيل يعني الجزء دوت عبارة عن دينونة ربنا للأمم اللي محيطة بإسرائيل واللي سببت مضايقات لشعب الله نلاحظ في القسم الأول ربنا أدان شعبه الأول وبعد ما أدان شعبه في القسم الأول حاجة في القسم الثاني يعمل دينونة الأمم دينونة الشعوب لأن القديس بطرس قال إن القضاء يبتدي أولا منين من بيت الرب النهاردة بنعمة ربنا هناخد بنعمة المسيح الإصحاحين 13 و14 لأن الاثنين مربوطين ببعض الإصحاح 13 بيتكلم عن خراب بابل والإصحاح 14 بيتكلم عن سقوط ملك بابل يقول في العدد الأول وحي من جهة بابل رآه إشعياء ابن أموس أول ما سمعنا عن بابل يا أحباب في الكتاب المقدس في سفر التكوين لما ربنا نزل الطوفان والإنسان فيه كبرية فيه تجبر فيه عناد لله اجتمعوا في بابل علشان يبنوا برج رأسه تمس السماء ليه نوع من التحدي لربنا إن كانت الخطية بتغضب الله طب إحنا هنعمل خطية وإيه هيعمل إيه ربنا ينزل لنا طوفان زي المرة اللي فاتت إحنا نكونوا بنينا برج عالي وربنا يعمل اللي عايز يعمله وهناك نزل الله وبلبل ألسنتهم فأصبحت يا أحبائي بابل في الكتاب المقدس ترمز للكبرية للعناد للتجبر لمقاومة الله عشان كده في آخر سفر في الكتاب المقدس سمعنا أيضا عن بابل في سفر الرؤيا سماها أم الزواني وبابل في سفر الرؤيا بترمز لمملكة ضد المسيح رمز لمملكة الشيطان لأنه عمله في فترة ضد المسيح انه ازاي يقاوم عمل ربنا وزي قوم تدابير الله وزي قوم ولاد ربنا فمن هنا يا أحبائي بقت بابل في الكتاب المقدس مش مجرد مملكة في وقت من الأوقات كانت موجودة في العالم وأذلت شعب إسرائيل لمدة سبعين سنة في سبي بابل لكن بابل بقت في الكتاب المقدس رمز لمملكة الشيطان بابل بقت رمز لمملكة الشيطان أيضا يا أحبائي بابل أصبحت رمز لكل نفس متكبرة أو كل نفس تقاوم أعمال الله عشان كده يا أحبائي الإصحاح 12 بقول بيتكلم عن خراب بابل عن نهاية سلطان بابل نهاية تجبر بابل ده فعلا المعنى الحرفي اللي تنبئ عنه أشعياء وحصر من جهة مملكة بابل لكن كان له معنى روحي أعمق من كده انه بابل ديت في سقوطها تشير لسقوط مملكة الشيطان لسحق الشيطان تشير لانتهاء سلطان الخطية على الانسان وتجبر الشيطان على الطبيعة البشرية كل دوت زي ما هنشوف في الاصحاح اتحقق بمجيء السيد المسيح وبصلبه وبقيامته ايضا الحديث بتاع النهاردة بيتحقق في حياة كل واحد فينا كل واحد فينا في فترة من الفترات وحتى هذه اللحظة الخليقة تئن وتتمخض معا ونحن أيضا الذين لنا بكورة الروح احنا لغاية دلوقتي ساعات كتير الشيطان يتجبر علينا ساعات كتير الخطية تسحق الإنسان فينا فلا زال عمل الله حتى هذه اللحظة مع كل نفس فينا ازاي يكسر مملكة إبليس ازاي يكسر تجبر الشيطان عدو الخير ازاي يحطم بابل فده عمل عمل الله في ملء الزمان في تجسده بيعمله مع كل واحد من ولاده هيكون كمال هذا العمل في مجيء المسيح الثاني وازاي فعلا انه هتكون دي النهاية بالنسبة للخطية وبالنسبة للشيطان هيطرح في البحيرة المفتقدة بالنار والكبريت فالحديث بتاع النهاردة يحمل الثلاث مراحل دول سقوط بابل النهاردة دي إشارة لمجيء السيد المسيح وتحطيمه لمملكة إبليس إشارة لعمل نعمة ربنا مع كل نفس فينا كمال هذا الحديث هيكون في مجيء السيد المسيح الثاني عشان كده في الحقيقة يا أحبائي الإصحاحين 12 و13 إصحاحين كلهم رجاء وفرح للنفس إنه مهما الإنسان فينا شعر إن هو مقصور تحت الخطية في الحقيقة الحديث بتاع النهاردة بيدي للنفس رجاء في عمل نعمة المسيح الغني يقول في العدد الثاني أقيموا راية على جبل أقرع ارفعوا صوتا إليهم أشيروا باليد ليدخلوا أبواب العتاه أولا من جهة المعنى الحرفي أشعية بيوصف اليوم اللي هيحصل فيه هجوم على مملكة بابل زمان لما كانت الحروب تبتدي كان علشان يجمعوا الجيش يمسكوا راية كده ويرفعوها فكل الجيش يتجمع حوالين الراية دي عشان يبتدي الهجوم فأشعيا شاف ان في راية مرفوعة على جبل أقرع جبل أقرع يعني جبل مش مثمر جبل ما فيهوش أشجار ليه عشان لما الراية تترفع تبقى باينة لو الجبل ده مليان شجر واحد رفع راية محدش هيشوفها لكن جبل أقرع وفي راية مرفوعة عليه علشان الكل يرى هذه الراية دي ايه دي دي الراية اللي هتجمع الجيش اللي هيهجم على مملكة بابل ايضا سمع اشعيا صوت ارفعوا صوتا اليهم يعني بينادي الجيوش دي بيقول لهم يلا تعالوا وايضا شاف الايد بتشاور اشيروا باليد يعني قاعدين يدوا الهمه للعساكر يلا اتحركوا تعالوا بسرعه اتجمعوا طيب ليه قال ليدخلوا ابواب العتاه عشان يروحوا يهجموا على ابواب مدينه بابل وفعلا يا احبائي اللي قاله اشعياء النبي تم بالحرف في التاريخ انه مملكة ماد دي فعلا الجيش بتاعها اتجمع وحطم مملكة بابل فتم المعنى النبوي الحرفي اللي قاله أشعياء لكن زي ما بقول يا أحبائي هي ليها معنى روحي أعمق من كده قلت لكم بابل ديت تشير لكل نفس متكبرة النفس المتكبرة بيقول عنها أشعياء بالنبوة إيه أقيموا راية على جبل أقرع نفس متكبرة زي الجبل في تشامخ في كبرية لكنها نفس غير مثمرة عشان كده سماها جبل أقرع الإنسان المتكبر فاضي من جوه الإنسان المتضع تلاقيه إنسان مليان ثمر بالظبط زي فرع الشجرة الشجرة اللي ما يكونش فيها ثمر تلاقيها طالعة كده ورفع راسها لكن الفرع اللي يمتلي من الثمر تلاقيه ينحني فالنفس المتكبرة شبهها عاملة زي جبل شامخ لكنه جبل ايه اقرع بلا ثمر المعنى الثاني يا احبائي زي ما قلت ده يشير لمملكة بابل مملكة بابل رمز لسقوط ايه رمز لسقوط مملكة الشيطان رمز لانتصار تكبر الخطية على الجنس البشري طب ازاي الخطية ديت اللي غلبة الانسان ازاي الغلبة النصر عليها قال اقيم راية على جبل اقرع الطريق بتاع غلبة الخطية ايه ان كان في راية الصليب لازم تترفع على جبل الجلجثة وبدون ما كان السيد المسيح يرتفع على الصليب ما كانش ممكن تكون في انتصار وهزيمة وسحق للخطية فطريق الخطية ان راية تترفع على جبل صهيون وسماه جبل أقرع عليه لأن راية الصليب بقت معروفة في العالم كله هذه الأمور زي ما قال القديس بطرس لم تحدث في زاوية العالم كله عرف قصة الصليب لأن هو ده الطريق الوحيد للخلاص من سلطان الخطية الأمر الثاني قال أشيروا باليد ليدخلوا ليه بيقول اليد لأنه إيد ربنا ليها دخل في هذا العمل لأنه في الحقيقة اليد اللي ارتفعت على الراية كانت يد مين كانت يد الله الايد اللي اتسمرت على راية الصليب ديت عشان الخطية تنسحق عشان الشيطان ينغلب عشان مملكة ابليس تتحطم ما كانتش اي ايد ينفع ترتفع على هذه الراية على راية الصليب لكن كانت ايه يد الله نفسه اشيروا باليد ليدخلوا عارفين انه اليد تشير للسيد المسيح الابن علشان كده اشعيا النبي هيقول لهم بعد فترة طول النهار بسطت يدي لشعب معاند ربنا بيكلم الشعب بيقول لهم طول النهار مديت لكم ايدي ايه الايد اللي ممدوده ديت دي ايد السيد المسيح اللي امتدت على الصليب ورغم كده اسرائيل رفض مخلصه اشيروا باليد ليدخلوا اول ما الايد ارتفعت على الصليب يا احبائي واول ما الصوت ارتفع ارفعوا صوتا اليهم الصوت هو صوت الكرازه بالانجيل كان هو ده السبيل الوحيد لتحطيم مملكة إبليس مفيش طريقة أحبائي لغلبة الخطية إلا بالصليب وإلا بكلمة الإنجيل وأول ما المسيح ارتفع على الصليب وبدت الكرازة بالإنجيل بدأ تحطيم مملكة الشيطان عشان كده لو تاخدوا بالكم في إرسالية السيد المسيح لتلامذته رجعوا التلاميذ فرحانين قالوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك قال لهم السيد المسيح ايه رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء ها أنا أعطيكم سلطان تدوس الحيات والعقاب أول ما ارتفعت الراية الصليب أول ما بدأ صوت البوق يبوق صوت الكرازة بالإنجيل كانت دي إعلان الهجوم على مملكة الشيطان مملكة إبليس على الخطية وبداية تحطيم الخطية عشان كده قال ليدخلوا أبواب العتاه مين العتاه دول السيد المسيح في مرة قال إذا تصلح القوي تكون أمتعته في أمان واحد قوي قاعد جوه البيت محدش يقدر يدخل لكن متى جاء من هو أقوى منه يعمل إيه يدخل وينزع سلاحه المتكل عليه ويخلص الأمتعة دي مين القوي دوت القوي ده هو الشيطان هم دول العتاه الشيطان اللي دخل داخل النفس وأصبحت النفس دي في ملكية الشيطان مفيش حد يقدر يخلصها أول ما الراية ارتفعت أول ما صوت الإنجيل انتشر فكان إيه صوت ربنا بيقول إيه ادخلوا أبواب العتاه دخل السيد المسيح من هو أقوى منه وعمل إيه ونزع السلاح اللي متكل عليه الشيطان وخلص النفس دي عشان كده يا أحبائي بقول بابل رمز أو سقوط مملكة بابل النهاردة رمز لسقوط سلطان وتجبر الخطية على الجنس البشري ايضا يا احبائي قلت لكم انه بابل دي ترمز للنفس المتكبرة نفس المتكبرة زي جبل اقرع زي ما قلنا في تشامخ بدون ثمر طيب ازاي هذه النفس ممكن نقتحمها الانسان المتكبر دوت الانسان اللي معتد بذاته ده اللي صار مسكن للشيطان ازاي نقدر نقتحم هذه النفس قال أول حاجة أقيموا راية النفس المتكبرة نروح نكلمها عن راية الصليب عن المسيح اللي أظهر حب فائق تجاه هذه النفس لدرجة أن هو مات من أجلها النقطة الثانية ارفعوا صوتا إليهم نفوس المتكبرة دي نمرة واحد عرفوهم حبة المسيح من أجلها وزي المسيح مات عشانها نمرة اتنين اسمعوها كلمة الإنجيل ارفعوا صوتا إليهم نمرة ثلاثة أشيروا باليد يعني إيه؟ يعني مدوا إيد المساعدة للنفس ديت هتلاقي النفس المتكبرة مكسورة صدقوني مهما بتبان من الخارج في تجبر لكن هي من, من جواها مكسورة وهو بيبدو فيه كبرية علشان يشعر الآخرين إن هو مش محتاج لحد لكن هو في داخله محتاج للمعونة أول ما نمدله إيد المساعدة تلاقي الكبرية بتاع النفس دي بدأ إيه بدأ ينكسر وصارت النفس ديت بدل ما هي كانت أسيرة للخطية تبقى أسيرة لمحبة يسوع المصلوب أقيموا راية على جبل أقرع ارفعوا صوتا إليهم أشيروا باليد ليدخلوا أبواب العتاه يكمل في العدد الثالث يقول أنا أوصيت مقدسية ودعوت أبطالي لأجل غضبي مفتخري عظمتي ربنا بيتكلم على جيش مادي اللي هيهزم مملكة بابل ربنا سمى الجيش بتاع مملكة مادي ايه مقدسية أبطالي مفتخري عظمتي ليه يا رب قلت عليهم مقدسية قال لأن الشيء المقدس هو الشيء المخصص لله قال أنا هستخدم مادي العصاية اللي أنا هأدف بيها مملكة بابل فبقوا جيش مادي ده ايه مقدسية دول مخصصين ليا دول هينفذوا مشيئتي هيحطموا لي بابل المتكبرة ديت هم أبطالي لأن أنا هعمل معاهم بقوتي فعلا زي ما هنشوف ازاي مادي انتصرت على مملكة بابل بمنتهى الحكمة وبمنتهى القوة أيضا مفتخر عظمتي لأنه بابل دي بدأت تتكبر فكان لازم ربنا يظهر عظمته لمملكة بابل أيضا يا أحبائي لما ناخد المعنى الروحي إن كانت بابل زي ما قلنا رمز لمملكة الشيطان فجنود السيد المسيح ولاده اللي موسومين بوسم المعمودية وبختم الروح الجيش بتاعه بصوا الألقاب اللي ربنا يلقب بيها ولاده اللي بيستخدمهم علشان يحطم بيهم مملكة الشيطان سماهم مقدسية سماهم أبطالي دول مين دول القديسين دول ولاد ربنا ايه تاني سماهم مفتخري عظمتي المسيح سمانا مقدسيه لأن هو قدسنا لأنه النفس اللي ربنا يستخدمها علشان يحطم بيها الخطية لازم تكون نفس مخصصة لله فبقى دول ايه دول مخصصين لربنا فسماهم مقدسية دول بتوعي أنا المقدسين ليا المخصصين ليا قلبهم وفكرهم وعواطفهم ليه ما هو لو فيا ركن الشيطان متملك فيه مش هعرف أحارب الشيطان لكن لما أكون بجملتي مقدس للمسيح أقول مع السيد المسيح كده رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيها شيء فالنفس اللي عايزة المسيح يستخدمها علشان يحطم بيها الشيطان ويحطم بيها مملكته لازم نفس تتخصص بالكامل لله نمرة اتنين سماهم أبطالي لأن النفس دي مش هتعمل بقوتها الذاتية لكن هتعمل بقوة الروح القدس ستنالون قوة ما تحلى الروح القدس عليكم أيضا سمى السيد المسيح ولاده مفتخري عظمتي لأن دول هم اللي هيعظموا اسمي أمام أمم وملوك في العدد السادس بيوصف اللي حصل لبابل يوم الهجوم قال والولوا لأن يوم الرب قريب قادم كخراب من القادر على كل شيء بابل يا أحبائي في كبرياء كانت بتظن إنها تعيش مطمئنة إن محدش يقدر يقرب من بابل مدينة قوية متحوطة بسور قوي جدا ومحصنة تمام ومن جوه المدينة غنية بالخيرات والنهر بيخترق السور وبيدخل لهم المية فالمدينة محصنة تمام التحصين فبابل جلست مستريحة ايه انا مطمئنة مين يقدر يهاجم على بابل لغاية ما جالها الخراب الخراب ده جه من مين مين اللي يقدر يحطم مثل هذه المملكة قال من القادر على كل شيء الكبرياء يا احبائي يخلي النفس عندها غرور الانسان المتكبر يبقى مغرور ثقة زيادة في النفس بابل متكبرة في منتهى الغرور تقول انا اجلس مطمئنه ما حدش يقدر يجي جنب بابل انا متحصنه بحصانات بشريه قويه لكن النبي اشعياء بيقول لهم ولولوا ده انتوا جاي لكم يوم خراب خراب مين يقدر يخرب بابل قال لهم القادر على كل شيء ده الأمر جاي من عند ربنا يا أحبائي لو خدنا المعنى الروحي بتاعها الشيطان يا أحبائي فيه كبرية لما يقتحم نفس يبتدي يقنع هذه النفس انه يستحيل تخلصي من تحت ايدي مين يقدر يفكك من ايدي ده انا مربتك بخطايا ومربتك بشهوات ومربتك بعواطف انت ملكيش خلاص انا هفضل مالك قلبك مالك فكرك يستحيل حد يقدر يخلصك من ايدي ده كلام مين ده ده كلام الشيطان للنفس اللي مستعبده للخطيه يا احبائي ان كانت دي الكلمات اللي عدو الخير بيهمس بيها في أذنا فاحنا نقول للشيطان ولول ليه ولول قول له لأن يوم الرب قريب خرابك ده على إيد مين على إيد القادر على كل شيء اه صح الشيطان له حق يتجبر عليا لو أنا اللي هحارب لا أنا مش قادر عليه وفعلا الشيطان يقدر يسحق الطبيعة البشرية لكن يا أحبائي النفس اللي مكسورة تحت الخطية تقول كده يوم الرب قريب قادم كخراب من القادر على كل شيء مسيح أحبائي قادر أن يخلص امبارح لما كنا بنتكلم في إصحاح ال 12 ترنيمة المفديين النفس تقول كده الله خلاصي عظمة ربنا يا أحبائي أنه مش ادى البشرية خلاص أو صنع خلاص للبشرية لكن الله بنفسه صار لي خلاص عشان كده النفس تقول إيه لأن يا ياهو مخلصي فأطمئن ولا أرتعد سر قوة النفس يا أحبائي أنه اللي هيخلصها المسيح بنفسه فعشان كده مهما كان الشيطان متجبر علينا يا أحبائي قولوا الآية ديت أقولها ورددها جوه قلبي أقول يوم الرب قادم كخراب من القادر على كل شيء مين يا أحبائي يقول إن واحد زي موسى الأسود ممكن يتحرر من عبودية إبليس مين يقول كده مين يقول إن واحدة زي السامرية اللي كانت يعني متربطة رباطات مفيش بعد كده مين يقول إن نفس زي ديت ممكن تتفك الشيطان ملك موسى الأسود ملك السامرية ملك مريم القبطية وقال أنا جالس مطمئن يستحيل النفوس دي تقدر تخرج من تحت إيدي لكن يا أحبائي الشيطان ولول يوم ما نعمة المسيح فكت موسى الأسود قعد الشيطان يولول على موسى الأسود دوت فبقول يا أحبائي مهما كانت نفوسنا متربطة أقول لنفسي الآية ديت يوم الرب قريب قادم كخراب من القادر على كل شيء أنا يا رب ثقتي فيك ثقتي مش في ذاتي أنا مش هقدر أعمل حاجة عشان كده أدام الله القادر على كل شيء هو اللي هيتدخل فيقول لهم أشعياء في العدد السابع لذلك لذلك إيه ترتخي كل الأيادي ويذوب كل قلب إنسان شوف يا أحبائي إزاي ربنا يحطم كبرياء بابل الكبرياء إنه الإنسان بيتكل على دراعه البشري طب أول عمل يعمله ربنا قال له قال له إيدك اللي متكل عليها دي هخليها ترخرخ كده الإيد اللي بتمسك السلاح من جهة المعنى الحرفي اللي انتوا بتحاربوا بيها هخلي ايديكم تترعش فما تعرفوش تحاربوا ترتخي كل الايادي مش انت يا نبوخذ نصر اللي قلت يدي واقتداري مش انت يا ابليس اللي بتقول ان انا متجبر على النفس ديت يوم ما يتدخل السيد المسيح يوم ما ترتفع الرايه يوم ما صوت البشاره يصل يوم ما يجي يوم ربنا ايه ترتخي كل الايادي الشان يفزع قدام هذه النفس الحاجه الثانيه ايه يذوب كل قلب الكبرياء يا احبائي بيعمل قساوه في القلب لكن يوم ما ربنا يتدخل تبص تلاقي القلب المتجبر دوت يبتدي ايه اللي يبان ان هو ما بيخافش يبتدي القلب دوت ايه يدوب زي الشمعة كده قدام النار طب النتيجة ايه العدد 8 فيرتعون بيوصف حال بابل يوم الهجوم عليها تأخذهم أوجاع ومخاض يتلوون كوالده عارفين الست لما تيجي تولد من شدة الألم تقعد تلف حوالين نفسها كده اه لما يجي لها ألام المخاض قال اهو ده اللي هيحصل لبابل لما هيلاقوا الهجوم جاي عليهم هيرتاعوا هتأخذهم أوجاع المخاض ولاد ربنا يا أحبائي أول ما يتعرضوا لهجوم يجروا على ربنا أول ما يشعروا بالخوف يجروا على ربنا لكن المتكبرين أول ما شعروا بالخوف بتوع بابل راحوا لربنا قالوا ربنا خلاص يا رب غلطنا خلاص عرفنا ضعفنا عرفنا ان انت المتسلط على الممالك تعطيها لمن تشاء ابدا يقول ايه يبهتون بعضهم الى بعض أول ما جت الضيقة بدل ما يلتجئوا لربنا بدأوا يبصوا لبعضيهم طب هنعمل إيه طب هنتصرف إزاي راحوا يلتجئوا للعظماء للدراع البشري اللي هم بيتكلوا عليه يبهتون بعضهم إلى بعض طب عرفوا ينجي بعضهم قال وجوههم وجوه لهيب يعني إيه عارفين الإنسان لما يبقى شاعر بخجل أو بكسوف وشه يحمر فراحوا للعظماء بتوعهم علشان ينجدوهم في اليوم دوت لقوا العظماء واقفين في خجل في كسوف في انكسار مش عارفين يعملوا لهم حاجة عشان كده قال المزمور لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر امال اتكلوا على مين اتكلوا على ربنا يقول في العدد التاسع هوذا يوم الرب قادم هيعمل ايه يوم ربنا ده قال ليجعل الارض خرابا فان نجوم السماوات وجابابرتها لا تبرز نورها تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوءه الكلمات اللي ربنا بيوصف بيها دينون البابل هي نفس الكلمات اللي قالها السيد المسيح عما جيئه الثاني الشمس تضلم والقمر لا يعطي ضوء لان زي ما قلت لكم في بدايه كلامي يا احبائي ان دينونه بابل ديت رمز للدينونه الاخيره ازاي الخلاص النهائي من الشيطان ومن الخطيه في مجيء المسيح الثاني طب ايه موقف الناس المتعظمين المتشامخين المتكبرين ربنا يقول في العدد 11 ايه وابطل تعظم المستكبرين واضع تجبر العتاه في اليوم دوت ايه كل اللي متشامخين دول ربنا بيقول انا هعمل فيهم ايه هكسرهم كل المتكبرين دول والمتشامخين والمتعاليين الخطاه الخطيه قست قلبهم وبدوا يعند الله يوم ما جيئوا للدينونه يقولوا ايه يقولوا للجبال اسقطي علينا وللاكام غطينا لازم يا احبائي الكبريه ينكسر لازم كل عشان كده قال أشعية إن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال كل إنسان متكبر إيه ربنا له يوم مع المتكبرين دول المتكبرين اللي بيعندوا ربنا اللي بيقاوموا ربنا الخطاه اللي بيعندوا كنيسة المسيح إيه يوم ما جيئوا ينكسروا يقولوا للجبال اسكتي علينا وللأكام غطينا يقول في العدد 12 وأجعل الرجل أعز من الذهب الإبريز والإنسان أعز من ذهب أوفير لما ربنا خلى مادي تدخل تحطم مملكة بابل فقتلوا كل الرجالة أو معظم الرجالة بتوع بابل فما بقاش في رجالة في البلد فعلشان كده قال أجعل الرجل إيه أعز من الذهب الإبريز الذهب الإبريز ده نادر الوجود قال أهو كده لما هتدخل مادي تحطم الجيش بتاع مملكة بابل هينقرض الرجال من مملكة بابل يقول ايه ويكونون كالظبي طريد وكغنم بلا من يجمعها انه ايه انه فقدوا القيادة عارفين تصوروا منظر الجنود الجبابرة دول بتوع بابل ايه يوم ما مادي هجمت عليهم قالوا بقوا بيجروا زي الظبي الطريد زي كأن واحد صياد بيجري ورا الغزالة والغزالة مرعوبة بتجري بتنتفض من الصياد اللي جاي يصطادها يكونوا زي الغنم مشتتين مفيش راعي يجمع الغنم دول خلاص وقت ضربة ربنا مش هتبقى فيه اي قيادة في بابل علشان تجمع الجيش تاني وعلشان تحميهم وعشان تطمنهم فعلا يا احبائي ده حال النفس اللي متمسكة بالخطية تكون في حال هروب الشرير يهرب ولا طارد تكون في حال اضطراب شديد لا سلام قال الهي للاشرار تكون ملهاش راعي تروح تحتمي فيه ادي احبائي النفس اللي عايشه في الخطيه يوم ما ايد ربنا تضرب النفس ديت حاجه من الاثنين يا احبائي يا يكسر كبريائها علشان تتوب يا اما انت تظل في عجرفه متكبره فتكون النتيجه ايه ان يبقى ده حالها تكون النفس دي مشتته كغنم لا راعي لها يكمل في العدد 15 يقول كل من وجد يطعم وكل من انحاش يسقط بالسيف جيش مادي دخل وراهم كل ما يلاقوا واحد من جنود بابل يموتوه وكل اللي حاول ينحاش يعني يتحمي ورا سور ورا ورا مخبأ راحوا قاتلينه بالسيف يعني ربنا عايز يقول يا احبائي انه مفيش حماية في بابل الانسان اللي يحيا في بابل مش هيتمتع بالحماية قلنا بابل رمز للخطية الانسان اللي يحيا في الخطية وقت الضيق وقت التجربة وقت الالم وقت التأديبات مفيش حماية يجري جوه بابل جوه المملكة بتاعت ابليس لا هيلاقي راعي يراعيه لا هيلاقي واحد يحميه لا هيلاقي واحد يحافظ عليه هيكون حاله زي ما وصفهم كده اشعياء امال الحماية فين يا احبائي الحماية فقط في اورشليم اورشليم رمز للكنيسة رمز للسماء اورشليم السماوية التي هي امنا جميعا زي ما قال بولس الرسول الحماية مش موجودة غير في أورشليم لأن أورشليم ربنا قال لها على أسوارك يا أورشليم أقمت حراس نفس اللي ترتبط بربنا ربنا لا لا ده أنا اللي دافع عنك لكن النفس اللي بعدت عن ربنا مهما تحاول تحمي نفسيها كل من وجد يطعن وكل من انحاش يسقط بالسيف فعشان كده بقول يا أحبائي ما فيش هروب من دينونة ربنا إلا بالاحتماء في أورشليم وليس في بابل يوصف يا أحبائي حال بابل يوم ما يهجم عليها جيش مادي قال ويحطم أطفالهم أمام عيونهم وتنهب بيوتهم وتفضح نساءهم يوم ما جيش مادي ده هيهجم على بابل هيمسك الأطفال بتوع بابل يموتهم هينهب الثروات بتاعتهم الغنى بتاعهم هيفضح النساء بتوع بابل من جهة المعنى الروحي يا أحبائي النفس اللي بتحيا في بابل يعني النفس اللي بتحيا في الخطية أثار الخطية مش بس تكون على هذه النفس لكن على أولادها وعلى نسائها وعلى ممتلكاتها الإنسان اللي عايش في الخطية تعبان وتعب عياله وتعب اللي قاعدين معاه في البيت وحتى الخيرات اللي ربنا مديها له ضايعة في الخطية طب يا ربي كل اللي انت بتقوله ده هيحصل ازاي بالنسبة لبابل قال في العدد 17 ها انا ذا اهيج عليهم الماديين الذين لا يعتدون بالفضة ولا يصرون بالذهب قال انا كل ده هعمله ببابل عن طريق ان انا هستخدم مين مين اللي هيحطم بابل قال الماديين مملكة مادي مملكة مادي هتهجم على بابل لا بتدور على فضة ولا بتدور على ذهب امال بتهجموا على بابل ليه تعطش لسفك الدم قال لهم هقوم عليكم مملكة ناس متعطشين لسفك الدم مش عايزين فلوسكم لكن عايزين يذبحوكم عشان كده لما بيوصف مملكة مادي لما تهجم على مملكة بابل قال ايه لا يرحمون ثمر البطن لا تشفق عيونهم على الاولاد نفس القسوة اللي بابل عملت بيها الشعوب مادي بتعملها بنفس الاسلوب كما فعلت يفعل بك عملك يرتد عليك ادي احبائي الخطية وادي نتائجها ادي الخطية احبائي وادي نتائجها الانسان اللي يمشي في الخطية اللي بيعمله هيشوفه في عياله نفس اللي ماشية في الخطايا وفي الوحاشة الوحاشة بتاعتها هتشوف عيالها بيعملوا نفس الخطايا هي دي طريقة ربنا كما فعلت يفعل بيك عملك يرتد عليك ليه لان زي ما قلنا النفس ديت متمسكة ببابل لكن النفس دي انطلقت بابل والتجأت لأورشليم ان التجأت لله معترفة بخطيتها منكسرة منسحقة المسيح ايه يقول لها ابسط ذيلي عليك يعني حصر عليك لكن ان اصرت النفس يا احبائي انها تحيا في الخطية لا ينتظرها الا الفضيحة تفضح نساءهم تفضح نساءهم على رأي ما قال السيد المسيح قال ليس مكتوم الا ويعلن ده لمين يا أحبائي ده للنفس اللي تصر إنها تحيا في بابل النفس اللي تصر إنها تحيا في بابل لكن النفس دي انطلقت بابل والتجأت للسيد المسيح معترفة بخطيتها المسيح يستر عليها عشان كده نصلي ربنا في كل مرة نقف نصلي نقول له نشكرك لأنك إيه سترتنا فعلا يا أحبائي المسيح ساتر علينا دي لو خطايانا تنكشف قدام الناس ده الواحد يعني ما يقول للجبال اسكت علينا وللأكام غطينا لولا نعمة ربنا هي اللي سترانا ما كانش فينا حد يقدر يقف يكمل في العدد 19 يقول وتصير بابل بهاء الممالك وزينة فخر الكلدانيين ايه هتصير ايه كتقليب الله سدوم وعمورة فعلا يا احبائي بابل كانت بهاء الممالك وكانت زينة فخر الكلدانيين في بابل لغاية النهاردة من ضمن عجائب الدنيا السبعة ايه حدائق بابل المعلقة كانت فعلا فخر وبهاء الممالك كلها طب ربنا هيعمل فيها ايه دي قال كتقليب الله سدوم وعمورة يعني الروح القدس بيشبه دينونة بابل بالظبط زي اللي حصل في مدينة سدوم ومدينة عمورة طب يا رب بعد ما تحطم مدينة بابل دي بعد ما تقلبها بعد ما تحرقها بالنار زي سدوم وعمورة هتدب فيها حياة مرة تاني لا في العدد عشرين يقول ايه لا تعمر الى الابد ولا تسكن الى دور فدور ولا يخيم هناك أعرابي ولا يربد هناك رعاه بل تربد هناك وحوش القصر ويملأ البوم بيوتهم وتسكن هناك بنات النعام وترقص هناك معز الوحش من جهة المعنى الحرفي أحبائي الأول فعلا هو ده اللي حصل لمدينة بابل دخلوا مادي حطموها ولم تسكن بابل مرة أخرى حتى هذه اللحظة لا تعمر إلى الأبد بابل دي موجودة في العراق دلوقتي اه عاصمة العراق بابل بس بابل العاصمة الحالية دي مش هي مكان بابل القديمة بابل القديمة حتى هذا اليوم خراب لا تعمر إلى الأبد ولا تسكن إلى دور فدور تفضل خراب كده عيد النفس يا أحبائي اللي تصر إنها تحيا في الخطايا لا تعمر إلى الأبد عمرها ما هتكون مسكن لله بعد كده تبقى مدينة خربة لا يخيم هناك أعرابي معروف إن العرب لما ياخد الخيمة بتاعته في أي حتة ينصب الخيمة ويقعد لا دول مش هيهوبوا ناحية بابل اللي بيروحوا في أي حتة دول ممكن يحطوا الخيمة بتاعتهم مفيش فيهم هيهوب ناحية بابل وإيه تاني ولا يربض هناك رعاه حتى راعي الغنم وهو ماشي يجي عند خراب بابل ديت ويبعد الغنم بتاعته امال ايه بابل هيحصل فيها ايه قال بل تربض هناك وحوش القفر الوحوش هتروح تسكن ويملأ البوم بيوتهم يا أحبائي هي ديت النفس اللي تحيا في الخطية مفيش خرفان تروح تقرب من هذه النفس تبقى نفس مقبضة نفس مليانة الشيطان ملكها فالكل يشوفها يبعد عنها لا يخيم هناك أعربي كل أولاد ربنا اللي بيحيوا في العالم كغرباء لما يشوفوا النفس اللي عايشة في الخطية يقول لك لا ابعدوا عنها يا أحبائي الحتة دي أنا عايز أقف عندها لأن دي كشفت عظمة الكتاب المقدس وقت ما أشعية قال النبوة ديت يا أحبائي كانت بابل دي عبارة عن بلد ضعيفة جدا جدا جدا وداخلة في صداقة مع يهوذا ده وقت النبوة مين اللي يقول ان بابل دي هتبقى بهاء الامم تبقى فخر الكلدانيين انت اللي بتقوله يا اشعيا ده دي حته بلد تعبانه وناس ضعفه ايه انت عملت منهم مملكه ده وقت ما النبوه اتقالت لكن فعلا يا أحبائي بعد مئة سنة من نبوة أشعية اتحقق كلام أشعية بالحرف وصارت بابل أعظم مدن العالم في ذلك الحين ده مش في ذلك الحين ده حتى هذا اليوم يا أحبائي على مدار التاريخ مفيش دولة كانت في عظمة بابل القديمة البعض بيقول ان فكر دلوقتي الرئاسات في العراق انها ترجع بابل القديمة ليه لانها فعلا كانت فخر العالم كله ما, ما حصلش على مدار التاريخ انه في مدينة كانت في عظمة وفي تحصينات بابل بابل يا احبائي كانت متحوطة بسور عرضه 30 متر تصور عرض السور ايه 30 متر وارتفاع السور 100 متر والخرائب اللي في بابل النهاردة بتؤكد صحة هذه البيانات شوفوا بقى مدينة السور بتاعها عرضه 30 متر يعني ده لو ضربوا فيه دانات الدانة عارفين الدانة بتاعت اللي بيضربوا بيها يحطموا بيها الأسوار في الحروب ما ولا تأثر فيها عرض 30 متر وارتفاع 100 متر ده حاجة جبارة خالص وكانت على أسوار المدينة في بوابات من متاريس النحاس جبارة جدا وعلشان يضمنوا انه حتى لو بابل حوصرت ما تضعفش خلوا السور يخطي فوق النهر بتاع بابل وبقت البوابات تفتح فوق يعني السور كده والمية معدية من تحت تحت البوابة عشان لما يقفلوا البيبان محدش يقدر يدخل ويضمنوا في الوقت نفسه ان المية ايه معدية من تحت السور تفضل المدينة محصنة تمام عشان كده يا احبائي قلت لكم مادي لما هجمت على بابل يعني هجمت بطريقة في منتهى الذكاء حولوا مجرى النهر نهر داخل كده راح حفرين له قناية كده فالمية جرت في الاتجاه دوت فبقى قاع النهر نشف فراحوا الجنود بتوع مادي معديين من قاع النهر من تحت البوابة ودخلوا لمدينة بابل بابل فيه كبرية الكلام ده موجود في سفر دانيال بابل فيه كبرية كانت مادي محاصرها وبالشفر الملك قاعد يسكر وعاملين حفلة جوه يا عم ده في حرب بره يقول لك ايوه هيدار علينا شوفوا الكبرية بتاع بابل وهو سكران كده بص لقى الجنود بتوع مادي داخلين عليه وراحوا مدبحين الكلام ده موجود في سفر دانيال فايه دي دي نبوة اللي قالها ربنا فعلا اتحققت فعلا يا أحبائي زي ما بقول لكم خربت بابل حتى هذا اليوم خربت وفي اعتقاد عند البدو اللي ساكنين هناك اعتقادات خرافية يعني انه اللي يقرب ناحية الخرائب ديت في ارواح شريرة ساكنة والخرافات بتاعتهم فكل الناس اللي ساكنين هناك يخافوا يهوبوا ناحية خرائب بابل فعلا زي ما قال أشعية لا يخيم هناك إعرابي ولا يربض هناك رعاه الحاجة اللي أعجب من كده يا أحبائي بس أنا ما كنتش عايز أطلع بره سفر أشعية إنه حسقيال اتنبأ عن خراب بابل ومن ضمن نبوة حسقيال قال إن لا تؤخذ حجارتها لبناء المدن والعجيب يا أحبائي إنه على مدار التاريخ كله كل لما مدينة تخرب ياخدوا حجارة المدينة يبنوا بها مدينة جديدة إلا مدينة بابل إلا مدينة بابل لسه بالحجارة بتاعتها لغاية النهاردة ما حدش خد منها حجارة عشان يبني بيها مدينة تانية إيه صدق نبوات الكتاب المقدس أهي شاهد لغاية هذه اللحظة جاء الاسكندر الأكبر لما شاف موقع بابل كده ومجدها قال أنا هعيد بناء بابل اسكندر ده بنى اسكندرية وكان عايز يعمل كده في بابل لكنه مات قبل ما ينفذ الحلم بتاعه علشان النبوة بتاعت ربنا لا تعمر إلى الأبد ولا تسكن دور فدور تفضل باب الخراب شهد حتى هذه اللحظة على صدق نبوات الكتاب المقدس طيب ايه حال بابل قال وتصيح بنات آوى في قصورهم والذئاب في هياكل التنعم القصور بتاعت بابل ديت اللي كانوا بيتنعموا فيها دلوقتي بقى ساكنه فيها ايه بنات آوة ده نوع من الحيوانات زي الثعالب كده بس اصغر منها والذئاب ساكنة جوه البيوت بتاعة بابل النفس يا أحبائي اللي ترفض ربنا وتروح تعيش في بابل تصير مأوى للذئاب وللإيه وللثعالب الثعلب علامة المكر والذئب علامة الافتراس أدي النفس اللي تترك ربنا لكن يا أحبائي وسط هذه الصورة القاتمة أشعية قال آية تفرح النفس جدا حلوة أشعية يعني أروع ما في أشعية إنه ما يحبش يقعد في الضلمة كتير واللي مننا تابع ال 12 اصحاحات اللي فاتوا هذه طريقه اشعياء كل ما يتكلم على الدينونه على الخراب على الظلمه بتاعه الخطيه ما يطيقش يقعد في الضلمه كتير يطلع يجري على النور فبرضه ما حبش يختم الاصحاح دوت بالصوره القاتمه ديت لكن حب يدي نور لاولاد ربنا النفس اللي بتترجى عمل ربنا قال لها في اخر ايه يقول لها ايه ووقتها قريب المجيء وايامها لا تطول يعني عايز يقول ان سلطان الظلمة ان تسلط الخطية ان طغيان الشيطان عدو الخير ايه الى حين ايامه لن تطول آية يا احبائي تدي للواحد رجا على رأي ما قال السيد المسيح قال لهم هذه ساعتكم وسلطان الظلمة ايه ساعة سلطان ابليس سلطان الخطية تجبر الشيطان على الطبيعة البشرية قال له دي ساعة لكن مملكة النور للأبد وقتها قريب المجيء وأيامها لا تطول ربنا بيعزي كل نفس يا أحبائي بتجاهد ضد الخطية بيعزي كل نفس بتجاهد ضد الكبرية بيعزي كل نفس ماشية في طريق ربنا والشيطان متجبر عليها بخطايا وبحروب بيقول لها ايه وقتها قريب المجيء ما تخافيش يا نفس انا جاي جاي والحكاية قربت ايامها لا تطول تسلط الخطية عليك يا نفسي مش هيستمر ده مين ده ده وعد المسيح ليا فدي يا احبائي تدي الواحد فيه مرجع مهما كان مغلوب من الخطيه ربنا بيطمنك بيقول لك انا جاي جاي وهفك سلطان ابليس دوت من عليك مش انت رافضه للخطيه مش انت بتجاهدي ضد الخطيه مش انت مشتاقه انك تعيشي مع المسيح رافضه السكنه في بابل واخترتي اورشليم ربنا بيقول لك انا جاي جاي وقتها قريب المجيء وايامها لا تطول مهما طال سلطان مدة الخطية علينا يا أحبائي قولوا لنفسيكم هذه الآية أيامها لن تطول مهما الخطية غلبتني أنا واثق إن أيامها لن تطول لها نهاية عشان كده يا أحبائي بقول الإصحاح 12 اتكلم عن سقوط مملكة بابل زي ما شفنا هو رمز لسقوط سلطان الخطية رمز لسقوط مملكة إبليس وزي ما شفنا إن دي بالصليب الراية اللي مرفوعة على الجبل الأقرع وبالكرازة بالإنجيل طيب بعد ما اتكلم على سقوط بابل لازم يكمل الحديث في الاصحاح 13 ويتكلم على ملك بابل ملك بابل يا احبائي ده رمز للشيطان عدو الخير هيكشف اشعيا في الاصحاح 13 اولا سقوط ملك بابل كمعنى حرفي نبوي قاله اشعيا عن ملك بابل فعلا اللي هو كان بالشصر في الوقت دوت ايضا تكشف سقوط الشيطان في بدء الخليقة لما سقط من ردته أيضا بتتكلم عن سقوط الشيطان الأخير والدينونة العتيدة أن يلقى في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت بص يتكلم على ملك بابل يقول إيه يبتدي الإصحاح يقول لأن الرب سيرحم يعقوب ويختار أيضا إسرائيل ويريحهم في أرضهم فتقترن بهم الغرباء وينضمون إلى بيت يعقوب بعد الصورة القاتمة اللي وصفها أشعياء في الإصحاح ال 12 جه في بداية الإصحاح 13 يدي نور يدي رجا للنفس آخر آية قالها لنا إن أيامها لن تطول وقتها قريب المجيء وأيامها لن تطول طب إزاي هيحصل ده يا أشعياء قال لأن الرب سيرحم يعقوب الخلاص ده إيه يا أحبائي رحمة من الله أحشاء رأفة إلهنا الله الذي هو غني في الرحمة ايه ايه الخلاص اللي عمله المسيح الراية اللي ارتفعت ديت ايه دي رحمة ربنا ربنا صعبت عليه الطبيعة البشرية اللي الشيطان سحقها فاتحركت أحشاء رأفة ربنا لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته الرب سيرحم يعقوب ادي أول خطوة في الخلاص الخطوة الثانية قال يختار إسرائيل تدبير الخلاص ايه رحمة الهية طب الخطوة الثانية من قبل تأسيس العالم ايه وربنا ابتدى يختار الذي اختارنا فيه زي ما قال القديس بطرس من قبل تأسيس العالم ولاد ربنا دول اللي تمتعوا برحمة ربنا دول ايه دول مختارين من قبل ما ربنا يخلق البشرية دي كلها كل واحد فينا كان في فكر ربنا وقال ربنا في الوقت الفلاني هيجوا فلان وانا هختاره الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم سبق فدعاهم هؤلاء مجدهم هؤلاء بررهم ايضا ايه دوت ده فكر ربنا تجاه الانسان ربنا من قبل ما يخلق البشر شاف الانسان هيقع والشيطان بيتجبر عليه فرحمة ربنا اتحركت نمرة اتنين بدت تختار البعض علشان يتمتعوا بهذه الرحمة نمرة ثلاثة يريحهم في أرضهم ثالث خطوة قال ايه قال الناس اللي انا هرحمهم دول اللي انا اخترتهم اللي انا هخلصهم من الشيطان هعمل ايه هأريحهم في أرضهم فين الراحة دي يا رب قال هعمل لكم مدينة أرض جديدة وسماء جديدة يسكن فيها البر هناك تكون الراحة ربنا قال لشعب إسرائيل هتدخل أرض الراحة لكن إسرائيل بسبب عدم الإيمان ما تخلش عشان كده بولس الرسول في العبرانيين قال إذا بقيت راحة لشعب الله لأنه مع بقاء وعد بالدخول لراحته ربنا مدي وعد هدخلكم الراحة طب دول ما دخلوش بسبب عدم الإيمان قال لا هدخلكم الراحة إيه الراحة قال الراحة هي السماء الراحة في السماء الجديدة والأرض الجديدة يبقى الخلاص إيه يا أحبائي رحمة لأن الرب سيرحم يعقوب اختيار ربنا اختار إسرائيل راحة يرحهم في أرضهم طب يا رب انت كل كلامك بتتكلم على اسرائيل ويعقوب هل هم دول بس اللي هيتمتعوا بالخلاص من سلطان بابل من سلطان الخطية قال لا فتقترن بهم الغرباء وينضمون الى بيت يعقوب قال لا مش يعقوب واسرائيل بس اللي هيتمتعوا بالخلاص في غربة هينضموا ليهم مين الغربة دول احنا يا احبائي احنا اللي كنا غرباء عن رعوية اسرائيل احنا اللي كنا بلا اله في العالم ايه انتم البعيدين صرتم قريبين بدم المسيح فتقترن بهم الغرباء عشان كده بولس الرسول قال لنا لسنا بعد غرباء ونزلاء احنا كنا زمان غرباء اه عن رعوية اسرائيل لكن دلوقتي لا لسنا بعد غرباء ونزلاء بل رعية مع القديسين واهل بيت الله طيب يا رب هتعمل ايه في ملك بابل يقول ويكون في يوم يريحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودية القاسية التي استعبدت لها انك تنطق بهذا الهجو على ملك بابل وتقول كيف بات الظالم بادت المغطرسة يا احبائي ايتين يعني لو الواحد يطول يكتبهم بدهب صدقوني يا احبائي يدوا للانسان رجا يكون في ذلك اليوم يوم النفس ما تتمتع بخلاص المسيح ايه الرب يريحك من اتعابك الخطية اللي تعباك اللي بتقرض ضميرك دي ربنا قال لك هريحك منها ومن انزعاجك الخطية بتعمل انزعاج للنفس ربنا يقول أنا عارف أنت تعبان أنا عارف أنك منزعج من الخطية ومن العبودية القاسية التي استعبدت ليها أنا عارف أن الخطية استعبدتك طب هتعمل إيه يا رب في اليوم ده قال هريحك ويوم ما هريحك تنطق بهذا الهجو تقعد تسخر من ملك بابل الشيطان اللي اتجبر دوت الشيطان اللي أزعجنا الشيطان اللي وضعنا في عبودية قاسية الشيطان اللي تعبنا يوم ما المسيح يخلصنا يقول لك تنطق بهذا الهج وعلى ملك بابل على الشيطان وتقول له ايه كيف باد الظالم بادت المغطرسة ادي الشيطان اللي كان ظالم الانسان ادي الشيطان اللي كان متغطرس ايه يوم ما المسيح يخلص النفس دي النفس تقعد ايه تقعد اولياء احبائي تسخر من الشيطان اه اقولها اه اقولها لانها مش بقوتي لكن بعمل المسيح انك تنطق بهذا الهجو على ملك بابل وتقول كيف باد الظالم بادت المغطرسة فعلا يا احبائي يوم النفس تتفك من الخطية يقول لك يا ازاي ازاي الشيطان اللي كان كابس عليا دي الخطية اللي كنت مستعبد ليها دي ازاي ربنا فكني ازاي ربنا ريحني منها ازاي سلطان الشيطان ده انكسر عني كيف باد الظالم بادت المغطرسة يكمل في العدد الخامس يقول قد كسر الرب عصا الأشرار قضيب المتسلطين يوم الخلاص يا أحبائي الضارب الشعوب بسخط ضربة بلا فطور بيتكلم على عمل الشيطان المتسلط بغضب على الأمم باضطهاد بلا إمساك شوف يا أحبائي تجبر الشيطان إيه يا ما ضرب الإنسان بسخط يا ما الشيطان ضرب الإنسان بلا فطور يفضل الشيطان يا عيني لما يكون الواحد مغلوب من خطية زي واحد ماسك كرباج وقاعد يضرب على ضمير الواحد ومش مبطل يضرب بلا فطور متسلط المتسلط بغضب على الأمم الشيطان غضب على الطبيعة البشرية يا أحبائي لأن هو انطرد من حضرة الله والإنسان بيعد أن يسكن في حضرة ربنا فنزل وفي غضب عظيم على البشرية متسلط بغضب على الأمم باضطهاد بلا إمساك ما بيبطلش اضطهاد بلا امساك يفضل يضطهد النفس ليل ونهار على رأي ما أيوب قال قال له حتى في الأحلام تريعني بالأحلام حتى وأنا نايم مش عايز يسيبني في حالي طب يا رب هتعمل ايه كسر الرب عصا الأشرار بقول يا أحبائي صدقوني الآيتين دول يعني الواحد يفرح بيهم جدا جدا جدا بقول لكم يدي للنفس فينا رجا مهما كان الشيطان متجبر على النفس ديت في يوم ربنا هيكسر الشيطان دوت ويبيد الظالم يكمل يقول ايه بصوا بقى النفس لما ربنا يخلصها من من سلطان ابليس يقول ايه استراحت اطمأنت كل الارض هتفوا ترنما حتى الثرو يفرح عليك وأرجل لبنان قائلا منذ اضطجعت لم يصعد علينا قاطع حبايبي أنا أنا يعني اتخذت في المعنى الروحي وما وصلتش المعنى الحرفي للآية طبعا هو يقصد خراب بابل بابل يوم ما بابل تخرب الأرض كلها هتستريح لأنه ملك بابل ده كان بيهدد الأرض كلها حتى الأشجار فرحت ليه؟ لأنه لما كان يدخل في حرب يروح يقطع الشجر عشان يولع بيه نار يحرق بيه المدن عايز يقول ان الارض كلها استراحت ورنمت يوم سقوط ملك بابل ملك بابل قلنا ده مين يا احبائي ده الشيطان ده الشيطان الخليقة كلها تئن وتتمخض معا حتى الآن قاعد متجبر على كل البشرية طب يوم ما المسيح يكسر جبروت إبليس إيه استراحت اطمأنت كل الأرض هتفوا ترنما حتى الشجر يا أحبائي السرو يفرح عليك السرو ايه الكتاب المقدس قال الصديق كالنخل يزهو السرو ايه حتى الناس الابرار الناس القديسين يوم ما الشيطان انكسر فرحوا ليه طب انتوا يعني غالبين الشيطان قال لا ما احنا لما بنبص للي مغلوبين من الكنيسه بنبقوا متضايقين فيوم ما ربنا كسر الشيطان حتى الثرو يفرح عليك يا ملك بابل وارض لبنان عشان كده في سفر الرؤيا اول ما دينت مملكه بابل ومسك كده ملاك حجر رحى وراح رميه في البحر قال هكذا دينة بابل العظيمة جه صوت في السماء كل الطغمات السمائية كلهم قالوا ايه هللوا يا ايه فرحة السمائيين حتى الصر طب انتوا في السماء خلاص خلصتوا من الشيطان قال لا احنا فرحانين لكم يوم ما الشيطان دوت ينكسر رغم ان دول ايه دول خلاص طلعوا من قبضة الشيطان لا حتى الثرو يفرح عليك يا إبليس وأرض لبنان يبتهج يوم إيه يوم سقوطك بص يا أحبائي وهو نازل للجحيم يقول له إيه الهاوية من أسفل مهتزة لك لاستقبال قدومك منهضة لك الأخيلة جميع عظماء الأرض أقامت كل ملوك الأمم عن كراسيهم يعني بيوصف طبعا هو بيوصف المعنى الحرفي ملك بابل سيبكم من ملك بابل خلينا في الشيطان دوت ايه ده اللي الكلام احلى يعني بيوصف يوم سقوط الشيطان في الجحيم بيقول له وانت نازل الهاوية من اسفل مهتزة ليه يوم ما المسيح يمسك الشيطان ده ويرميه في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت ايه الارض استراحت ولاد ربنا خلصوا منه طب نزل الجحيم الجحيم اهتز طب حصل ايه راح الماء ال ال كل الملوك اللي ميتين في الجحيم راحوا قايمين علشان يستقبلوا الشيطان وهو نازل للجحيم واقفين طبعا المعنى رمز يعني واقفين عن الكراسي وبيستقبلوه وهو جاي كلهم يجيبون ويقولون لك كل الملوك دول يقفوا يقولوا لك ايه أأنت أيضا قد ضعفت نظيرنا وصرت مثلنا دول ايه دول دول النفوس اللي الشيطان اقتنسهم لإرادته وماتوا في حال الخطية فنزلوا الجحيم فهم في الجحيم بصوا لقوا مين نازل لهم الشيطان نفسه فقالوا له الله وانت كمان زينا انت جاي معانا اهبط الى الهاوية فخرك رنت اعوادك تحتك تفرش الرمة وغطاءك الدود قال له تعال انزل معانا يعني حتى النفوس يا احبائي اللي الشيطان خدعها في يوم من الايام بقوته الكاذبة وباغراءاته الكاذبة واللي خلاها وقفت ضد ربنا وتقاوم ربنا النفوس ديت لما تشوف الشيطان نازل للجحيم تتعجب الله ده فعلا ده الشيطان كان بيضحك علينا يا ما نفوس النهارده يا احبائي متصوره ان الشيطان ده قوه في الكون تعادل قوه الله وقالوا نعبد الشيطان علشان ايه علشان يعني نضمن ان هو ما يحاربناش كل اللي انخدعوا في قوة الشيطان الكاذبة كل اللي اتبعوا طرق الشيطان المخادعة ايه هيبصوا لو ابليس نازل معاهم للجحيم يقولوا له انت ايضا قد ضعفت نظيرنا فاشعيا بيناجي بقى ملك بابل رمز الابليس بيقول له ايه كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح زهرة ده كوكب الزهرة بيقول له بيقول له ازاي سقطت كيف قطعت الى الارض يا قاهر الامم وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات أرفع كرسيي فوق كواكب الله وأجلس على جبل الاجتماع في أقصى الشمال أصعد فوق مرتفعات السحاب أصير مثل العلي أشعيا بيكشف لنا سر سقوط الشيطان ده كان في يوم من الأيام طغمة سمائية عالية جدا والبعض من الآباء قالوا قالوا أنه كان هو أعلى الطغمات السمائية وفي آراء تانية مش عايز أقولها لأنها آراء مش أرثوذكسية من جهة الوضع دوت احنا نكتفي بآراء آراء الكنيسة انه كان في طغمة سمائية عالية فاللي حصل ايه اللي حصل ان هو بدأ يتكبر قال احط كرسي فوق ايه فوق كواكب الله كواكب الله اللي هم النجوم الملائكة ابقى انا فوق الملائكة طب مش كفاية ابقى فوق الملائكة لا اصعد فوق مرتفعات السحاب اصير مثل العلي ادي سقطة الشيطان الاولى الكبرية طب اللي بيقول هطلع دوت جراله ايه لكنك انحدرت الى الهاوية الى اسافل الجب فعلا يا احبائي زمان المسيح كل من يرفع نفسه ايه يتضع اخر حاجة بيوصف اعمال الشيطان قال الذين يرونك كلم يوم سقوط الشيطان يتطلعون اليك يتأملون فيك في الجحيم يقولوا أهذا هو الرجل الذي زلزل الأرض وزعزع ممالك طبعا المعنى الحرفي على ملك بابل لكن المعنى الروحي على الشيطان لما يشوفوه نازل الجحيم يقول يا مش هو ده اللي حطم ملوك مش هو ده اللي حطم ممالك الذي جعل العالم كقصر وهدم مدنه الشيطان اللي قاعد يخرف في الدنيا ده الذي لم يطلق أسراه إلى بيوتهم يعني لما كان يمسك نفسه أسيرة ما يبقاش عايز يسيبها هو نفسه صار أسير فين في الجحيم آخر آية يقولها أشعية أختم بيها العدد 23 يقول إيه أكنسها بمكنسة الهلاك يكون رب الجنود فالمكنسة رمز العمل نعمة ربنا مع أولاده اللي تايبين واللي راجعين ليه طب المكنسة بالنسبة للخطاء إيه مكنسة هلاك أكنسها بمكنسة الهلاك يكون رب الجنود ربنا يدينا يا أحبائي إن احنا نخضع لعمل نعمته فننجو به من الغضب الآتي ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين